فكرت فينا ولا حد فكر فينا وقفت على الناس حبيبك علينا ليلة وداعك بكيت النايات وغنت معي على لحن يا ويلي ورايحة ويا جوعة الغمرات ع خصر لفوا الزنبق شميلي ليلي وكانت آخر السهرات قديش فيها قلت يا ليلي خدلي ليالي كل عمري وهات بعد ليلي مثل هالليلي
لا نفكر في الناس ولا حد يفكر فينا ونبكي على الناس وبنحيبك علينا ولحد امتى هنعيش يا قلبي ده بجرح المجروحين انت اللي شايله جواك يا قلبي قمر من طعم السنين لحد امتى هنعيش يا قلبي ده بجرح المجروحين قمر من طعم السنين حتى اللي عشنا نحكم نداوي اليوم جرحهم قسوا علينا قلبهم نحكم جرحهم قسوا علينا قلبهم وبكوا دمع علينا عيني يا عيني علينا بنفكر في الناس ولا حد يفكر فينا ونبكي على الناس ونعيبك علينا خدني الحنين اللي عليكي حبيته من وقتها بحلم سنين الاقيكي وانسى الجراح بعدها خدني الحنين اللي عليكي حبيته من وقتها بحلم سنين الاقيكي وانسى الجراح بعدها وبقيت من نسيتي عشقي ونور دنيتي ما شافتش قبلك عيوني وعليكي فتحتها ارجوكم قولوا لنا انا قلبي مزيف قالوا صعب قالوا لها قلت الله اعلم انا قلبي مزيف قلت الله أعلم أرجوكم قولوا لها بدي الحنين عليكي حبيته من وقتها تحلم سنين ألاقيكي وانسى اللي راح بعدها وبقيتي من اسمتي عشقي ونور دنيتي ما شافتش قبلك عيوني وعليكي فتحتها
كده كفاية كده تجريب كده كفاية كده كفاية أنا اللي هكون معاكي صريح كده كفاية كده كفاية كده تجريح كده كفاية أنا اللي هكون معاكي صريح كده كفاية أنا مش شايفك الغنوة اللي غنتها انا مش شايفك النسمه اللي حبيتها انا مش شايفك الغنوه اللي غنتها انا مش شايفك النسمه اللي حبيتها وشايفك ريح شايفك ريح ومدام خلاص بجد انا زي اي حد مش هنسى نفسي تاني وهحط بينا حد مدام خلاص بجد بجد انا زي اي حد انا مش هنسى نفسي تاني وهحط بينا حد انا عاتب حدودي صحيح كده كفايه بلاش تجريح شيء غريب شيء عجيب أمرك يا قلبي شيء غريب شيء غريب
غريب غريب شيء عجيب أمرك يا قلبي شيء غريب شيء غريب شيء غريب شيء عجيب عمرك يا قلبي شيء غريب شيء غريب يا عمري آه آه يا قلبي انسى دول مش حبايب دول ياما لسه يا عمري آه يا قلبي انسى دول مش حبايب دول ياما لسه ناويين علينا حاجات غريبه انت كلك حنان وطيبة ناويين علينا حاجات غريبة وانت كلك حنان وطيبة والناس الناس عالطيب بتعيب لا تستغرب لا لا لا ولا تستعجب والناس الناس الناس الطيب بتعيب لا تستغرب لا لا لا لا لا تستعجب ادي الزمان ادي الزمان ادي الزمان اللي احنا فيه يا ليل العاشقين اهل الغرام مساكين اه يا ليل العاشقين اهل الغرام مساكين عاتبين على الايام والدمع مال العين مساكين عاتبين على الايام والدمع مال العين يفيد بايه الندم ما القلب يا من ظلم يفيد بايه الندم ما القلب يا من ظلم دي سنين بتفوت علينا وعالجراح صبرين وآه آه وآه على الايام والدمع غالي العين اه حبايب بس فين الحب غالي آه حبايب بس فين الحب غالي وليه يا قلبي ليه يا قلبي مالكش نايم آه حبايب شافوا ايه بس في عينينا سمعوا ايه يتقال علينا حق عينينا علينا صدقوا صعبان علينا صعبا علينا بالفراق أغلى الحبايب حبايب حبايب آه حبايب الحبل مع المحبة عودونا رجعوا من تاني يا قلبي سهرونا الحبل مع المحبة عودونا رجعوا من تاني يا قلبي سهرونا كل ما قربنا منهم يبعدونا كل ما بعدنا عنهم يلحقونا كل ما قربنا منهم يبعدونا كل ما بعدنا عنهم
فات واللي كان والذكريات لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات انه غيري خد مكاني انه قلبك مش عشاني انه غيري خد مكاني انه قلبك مش عشاني ليه تجرحني بكلامك طب ما تهجر من سكان قالوا الناس انك بيعني ما قالوا الناس عليه قالوا الناس انك بيعني ما قالوا الناس عليه قلت شاري سيبوا يبعني قلت شاري سيبوا يبعني زاد كلامهم حبي ليه هم قالوا الناس انك بيعني ما قالوا الناس عليه قالوا الناس انك بيعني ما قالوا الناس عليه قلت شاري سيبه يبعني قلت شاري سيبه يبعني زاد كلامهم حبي ليه بلاش تشمت غيري فيا بلاش تلومني عاللي فات بلاش تشمت غيري فيا بلاش تلومني عاللي فات ليه تجرحني بكلامك طب ما تهجر من سكات Sound music.
جمال ولا كتر مال لا بالجمال الجمال ولا كتر مال تمسح دموع اللي انظلم على اي حال حلال الحلال على اي على اي حال ابن الحلال هو اللي يصبر على الالم اه دنيا عايشين فيها وبس اه دنيا عايشين فيها وبس حقك عليا يا ليالي ما تزعليش ما تزعليش زعلانة طيب فهميني ازاي اعيش ازاي اعيش حقك عليا يا ليالي ما تزعليش ما تزعليش زعلانة طيب فهميني ازاي اعيش ازاي اعيش انا بيقولوا نايم تعبان حبه سهر اقوم يقولوا قام لما غاب القمر انا بيقولوا نايم تعبان حبه سهر اقوم يقولوا قام لما غاب القمر وانا وانا انا انا انا انا انا قاعد عند نجوم الدور من الجرح نسيت كم يوم كم يوم كم يوم في الشهر وانا إيه انا انا قاعد عند نجوم الدور من الجرح نسيت كم يوم يوم كم يوم كم يوم في الشهر لا كلام لا سلام لا خبر ولا حس اهي دنيا عايشين فيها وبس اهي دنيا عايشين فيها وبس كلنا مجاريح كلنا مجاريح رايحين جايين على حسن الريح كلنا مجاريح مم، مجاريح مجاريح رايحين جايين على حسب الريح كلنا مجاريح وادي الايام لعبت فينا خلتنا نخاف من بعضينا لعبت فينا من بعضينا عايشين تايهين ماشيين ضايعين الدنيا جريح في ده وجريح راحونا برنس يا عين عين كلامهم مسنا سألونا نبقى مين مين قدمنا نفسنا جرحونا برنس يا عين يا عين كلامهم مسنا سألونا نبقى مين مين قدمنا نفسنا قلنا احنا اللي القمر يا قمر معرفش يسلنا الناس طلعوا القمر وقمر لا نزلنا
جرحونا برمش عين عين بكلامهم مسنا سألونا نبقى مين مين قدمنا نفسنا
قلنا احنا اللي القمر ايه معرفش يسلنا الناس طلعوا القمر وقمر نزلنا سيدي انت الحب نعمة جاية لنا من السماء معاك لا نسمع للناس المغرمة للناس المغرمة سيدي انت الحب نعمة جاية لنا من السماء معاك لا نسمع للناس المغرمة للناس المغرمة دوار على الحب تلقى الدنيا حلوة وندق القلب يبقى حيش للحب شكوى دور على الحب تلقى الدنيا حلوة اندق القلب يبقى حيش للحب شكوى قلنا احنا اللي القمر يا قمر معرفش يسلنا الناس طلعوا القمر وقمر نزلنا حرمنا من انسك ليه هو اللي اخدك مننا ايه حرمنا من انسك ليه هو اللي اخدك مننا ايه على اي حال الصبر جميل لك قلبي هيتربى عليه حرمنا من أنسك ليه هو اللي أخدك مننا إيه حرمنا من أنسك ليه هو اللي أخدك مننا إيه على اي حال الصبر جميل لك قلبي هيترضى عليه احنا ابتدينا طريقنا معاك وكل خطوة شوق وياك احنا ابتدينا طريقنا معاك وكل خطوة شوق وياك علشان كده ما تعودناش تغيب ونفضل نستناك علشان كده ما تعودناش تغيب ونفضل نستناك احنا ابتدينا طريقنا معاك وكل خطوة شوق وياك احنا ابتدينا طريقنا معاك وكل خطوة شوق وياك علشان كده ما تعودناش نغيب ونفضل نستناك علشان كده ما تعودناش نغيب ونفضل نستناك ارجع لطبعك وعوايدك ده انت حبيبي وانا رايدك حد ينسى قلبه حد ينسى عمره من غيرك احبه وابقى تحت امره عمره شعري ومش هخبي ده انا حبيته قلبي شعري ومش هخبي انا هخبي ده انا حبيته قلبي اه ده انا حبيته قلبي ما بينساش حبايبي قلب العاشق دليله ولا يوم احساسه خانه قلبه دليله قادر يهديه في ليله لو جرى عليه زمانه قلبه دليله قلب العاشق دليله ولا يوم احساسه خانه قلبه دليله قادر يهديه في ليله لو جرى عليه زمان وقلبه دليله وفي عز الليل وحرته الليل الليل وحرته بتنادي عليه اميرته بتنادي عليه اميرته وفي عز الليل الليل الليل الليل وحرته بتنادي عليه اميرته بتنادي عليه اميرته اما بيختار حبيبته ما عايش راضي بقليله راضي بقليله ما تقولوا ليه انا ليه بقول اسمه واجيب سيرته كتير ما تقولوا ليه بسأل على الناس كلها دايما عشان اسأل عليه ما تقولوا ليه ما تقولوا ليه انا ليه بقول اسمه واجيب سيرته كتير ما تقولوا ليه اسال على الناس كلها دايما عشان اسال عليه ما تقولوا ليه وان حد شافه وابتسم له غصب عني بخاف واغيب وان حد شافه وابتسم له غصب عني بخاف واغيب معرفش ليه انا انا مالي بيه معرفش ليه انا مالي بيه هو انا لسه بحبه بحبه ولا ايه ما تقولوا ليه ليه انا ليه بقول اسمه واجيب سيرته كتير ما تقولوا ليه بسأل على الناس كلها دايما عشان أسأل عليه ما تقولوا ليه يمكن بحبه لسه بس بخاف أقول وبخاف لحد يحس ويروح له ويقول يمكن بحبه لسه بس بخاف اقول وبخاف لحد يحسه ويروح له ويقول معقولة لسه في قلبي لا غلطان يا قلبي ملكش حق معقولة لسه في قلبي لا يا قلبي ملكش حق لو كنت بتحبه صحيح خبي عليه لو كنت بتحبه صحيح خبي عليه معرفش ليه انا انا مالي بيه معرفش ليه انا مالي بيه هو انا لسه بحبه بحبه ولا ايه ما تقولوا ليه ليه انا ليه بقول اسمه وليد سيرته كتير ايه ما تقولوا ليه بسأل على الناس كلها دايما عشان اسأل عليه ما تقولوا ليه حبيبي زي القمر علمني معنى السهر بيدوب في لمح البصر صح الهوى بيا حبيبي زي القمر علمني معنى السهر ويدوب في لمح البصر صح الهوى بيا معرفش ليه الهوى مش جاي ليه عالهوى معرفش ليه الهوى مش جاي ليه عالهوى مجروح يا ناس والدوا لو عارفة ايه معنى الهوى انه الحب لوحده دوا انتي وانا والحب سوا وقلوبنا يعيش فيها الهوى لو عارفة ايه معنى الهوى انه الحب لوحده دوا انتي وانا والحب سوا وقلوبنا يعيش فيها الهوى ده انت معزتي حبي جنتي لقاكي فرحتي حياتي دنيتي سيوف الحيرة ولا نار الغيرة حبك أحلى سيرة قالتها غنوتي اسمعيني في كلمة ساعديني في بسمة نويني نعمة النعمة ليكي محبتي يا روحي اسمعيني في كلمة اسعديني في بسمة نويني النعمة خليكي محبتي اسمعيني في كلمة اسعديني في بسمة نويني النعمة اهديكي محبتي انسي يوم الحيرة ولا نار الغيرة حبك احلى سيرة قالتها غنوتي اسمعيني في كلمة اسعديني ببسمة دويني نعمة النعمة ليكي حبتي يا روحي